وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار يعني نفسنا ان احنا ال- ال- الامر يعني آه، بلدنا تستقر فيها الامور ونبص لقدام بقى كفايه الاستفتاء خلاص سواء نعم و- او اه الدنيا تمشي بينا ونبص لبلدنا بقى نشوف بقى بلدنا هتقول ايه او هنعمل ايه اقتصادنا اللي على حافه الهاويه ملفات مهمه جدا آه، يجب ان نهتم بها من اهم هذه الملفات هو ملف التعليم تعليم تعليم ده يعني يعني تقدم الامم وازدهارها بيبدا بتعليمها حتى ثقافتها بتيجي بتعليمها التعليم ده اساس ده البذره بتاعت المستقبل التعليم ده عشان ولادنا التعليم ده ملف من اخطر الملفات اللي اللي صراحه الواحد مهموم بيه لذا يسعدنا ان يكون معنا اليوم الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا شرفتنا يا أهلاً دكتور.
بيك يا دكتور أحمد.
من أهلاً اخطر الملفات واهمها ملف التعليم وسهلاً. نعم تعرف ان في بعض الاصوات آه، نادت ان يتولى الجيش ملف التعليم بحيث ان الجيش بينجح في ملفات كثيره
والله هو ما فيش شك ال- التعليم فعلا هو اخطر قضيه الان آه، و- ودي ال- ال- العجيب في الامر انها اصبحت آه، قضيه الشخص البسيط وليست فقط قضيه نخبه ولا قضيه ناس تخطط للبلد انما كل شخص في ال- في الشارع وفي الحقل وفي ال- اي مكان يعلم ان التعليم هو آه، يعني امل هذه الامه وان شاء الله يعني يعني ينهض فعلا التعليم بهذه الامه باذن الله لان التعليم هو مستقبل ولادنا ومستقبل مستقبل بلادنا الامه كلها طبعا معالي الوزير انا عايز ابدا آه، سؤالي الاول باعلنتم عن خطه وزاره التعليم العالي لزياده كافه انواع الجامعات المصريه حتى تصل الى 100 جامعه خلال 10 سنوات ازاي حضرتك شايف وسائل تحقيق هذا الهدف يعني عندنا مشاكل تمويل عندنا مشاكل اعضاء هيئه تدريس عندنا مشاكل في الانشاءات والمنشات التعليميه عشان نصل ل 100 جامعه ده مش شايف ان حضرتك ده حلم يعني صعب تحقيقه
اولا احنا لازم نحلم طبعاً.
عشان يبقى عندنا حاجه يعني نتطلع اليها مم.
وبالتالي الحلم في ذاته مش مش حتى مشروع.
اه, آه. ثانيا آه آه احنا الان عندنا آه 22 جامعه حكوميه آه فيها حوالي واحد واحد من 10 مليون طالب وعندنا آه 19 جامعه خاصه فيها حوالي 80 ألف طالب اللي هي تمثل 6 أو 7% من آه من إجمالي الطلاب طلاب آه، لما بنقول ان احنا عايزين آه، يبقى عندنا 100 جامعه يعني معناها هيبقى عندنا حوالي 60 جامعه زياده عما آه، عندنا الان مم.
آه، واحنا نعتقد انه آه، هذه ال 60 جامعه منهم ان شاء الله 20 جامعه حكوميه و40 او حوالي 40 جامعه ما بين جامعه اهليه وجامعه خاصه. طبعا احنا حاليا ما عندناش جامعات اهليه لكن ال- الجامعه الاهليه هي الجامعه اللي هي لا تهدف للربح وهي جامعه اي فائض في في في ايرادها عن مصروفاتها يعاد استثماره في العمليه التعليميه آه، ويعاد آه، استثماره في شكل آه، اما لتحسين العمليه التعليميه او ل- ل- لمنح للطلاب المتفوقين او للبحث العلمي فيها او ما الى ذلك فما بين الجامعات الاهليه والجامعات الخاصه زائد ال 20 جامعه الحكوميه اللي احنا يعني ذكرناهم آه، يصبح آه، ال- ال- ال- ال- الحلم بتاع 100 جامعه ليس بعيد المنال هو طبعا هيحتاج استثمارات على مدى العشر سنوات مم.
لكن احنا ايضا آه، يعني احنا طبعا عاملين آه، يعني آه، حسابات آه، الى حد كبير تفصيليه لهذا الامر مم.
آه، بحيث ان احنا نستطيع ان آه، يعني نحدد ما هي آه، آه، المراحل الاستثمارات المطلوبه وهي ليست فقط في المنشات انما في كمان اعضاء التدريس لان احنا عندنا كوادر آه، نقص في الكوادر ال- ال- جميل.
ال- ال- الجامعية المطلوبة حتى نستطيع أن نصل إلى درجة من الجودة آه، اللي هي أحد عناصرها آه، طبعا نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء التدريس فكل ده احنا يعني بنحسبه بشكل تفصيلي الآن على المستوى القومي أو الوطني ثم على مستوى حتى ال- ال- الجامعات المختلفة آه، بحيث ان احنا بنحب بن- بنحاول نضع آه، ما يسمى ب- بخريطه عامه ل- ل- ل- لمؤسسات التعليم العالي في مصر وبالذات الجامعات والخريطه العامه دي مش بنعملها لوحدنا في جام- في التعليم العالي وانما بنعملها مع الان مع آه، مجموعه من آه، احد آه، آه، آه، اجهزه البحوث في وزاره الاسكان لان هي معنيه بالتعميق بال- بالخطه الامتداد العمراني مم.
فالامتداد العمراني مقترن ب ب ب تنمية- تنمية علمية.
بتنمية التنميه العلميه ب- بتنمية والتنمية دي هيترتب عليها نشوء أنشطة وحركة سكان وبالتالي اختيارنا لأماكن الجامعات وللتخصصات وللأعداد المق- المقترحة أو المتوقعة لهذه الجامعات كل ده مربوط بخطة التنمية والحركة العمرانية للمجتمع خلق مجتمعات جديدة بالظبط كده لأن الجامعات أصلا هي يعني بعض الناس ينظر إليها لأنها عناصر تنمية هي في ذاتها مم.
هي هي قد يعني لا تتبع التنمية وإنما قد تقود التنمية في بعض ال ال ال ال- ال ال قاطرة التنمية بالضبط بالضبط فبالتالي آه، آه، اخذا في الاعتبار آه، احتياج ال- ال- ال- التنميه لهذه ال- التجمعات والمؤسسات التعليميه والحقيقه لازم يكون عندنا احنا برضو يعني احنا تقديرنا الان ان هذا العمل يحتاج الى حوالي 50 مليار جنيه على مدى 10 سنوات مم.
و50 مليار جنيه آه، آه، لما نقيسه ب- ب- بمستويات الدخل القومي الحاليه ثم ما نتوقع ان شاء الله ان يزيد اليه لازم لازم يكون عندنا امل ان احنا الدخل القومي هيتضاعف وانه نسبه او اولويه التعليم هت- هتعلو في سلم اولويات ال- الحكومه آه، وده امر طبيعي يجب ان نأم- نامل فيه ويجب ان نتطلع اليه آه، والا يبقى طبعا لو احنا قسنا آه، هذه الاستثمارات بما يعني كان يتم فيما قبل ذلك وبالظروف الحالية الصعبة اللي احنا فيها وقسنا عليها وقلنا هو ده وضعنا وسيظل هذا الشكل يبقى إذا ما فيش أمل في مستقبل لكن طبعاً.
طبعا. احنا عندنا أمل في مستقبل وفي نهضة وفي نمو وبالتالي بناء على هذا الأمل احنا وضعنا هذه الخطة اللي احنا نراها ليست في الحقيقة حلم وإنما هي آه، آه، آه، إن شاء الله نتمنى قابلة تحقيقها للتنفيذ.
ولكن عايزين حضرتك تقول لنا أهم الجامعات الحكومية التي سيتم إنشائها سمعنا عن أن هناك- هناك جامعة ستنشأ في سيناء يعني عايزين نحدد احنا بعض- طبعا احنا وضعنا اوريدي يعني ت- ت- ت- يعني اماكن مبدئيه مم.
ل- ل- لهذه الجامعات آه، آه، في س- في سيناء وفي آه، وفي آه، الوادي الجديد ومرسى مطروح واماكن اخرى انا مش بتكلم بس على المناطق النائيه انما انا بتكلم حتى على المناطق المزدحمه مم.
لان احنا من ضمن الخطه ان الجامعات الكبيره لا يزيد العدد فيها عن 100000 فجامعات مثل جامعه القاهره اللي فيها 150 الف طالب نظامي غير ال- ال- ال- ال- الانتساب والتع- المفتوح اه وكذلك عين شمس وكذلك اسكندريه وغيرهم فدول نفسهم آه، يبقى في خطط من ضمن الخطه ان احنا ننشئ في هذه المحافظات جامعات اخرى مم.
لان جام... لان محافظه الجيزه محافظه كبيره مم.
وبالتالي انشاء مح... جامعه اخرى فيها من ضمن هذه ال 20 جامعه فاحنا عندنا زي خريطه مبدئيه لهذه الجامعات و... و... و... واحنا بن... بن... بن... بن... بن... بن... بن... يعني بنزيد في هذه الدراسه مع قلنا مع مع اجهزه ال... مع جهاز البحوث البحثية.
في ال... في إسكان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية و- وإن شاء الله نصل إلى النتيجة النهائية لها في خلال يعني أسابيع بإذن الله اللائحة الطلابية الجديدة والتعديلات التي طلب بها طالب بها مجلس الوزراء
اللائحة الطلابية آه، لائحة أراها يعني على مستوى عالي جدا من ال- من الرقي والتقدم بالنشاط الطلابي هي لائحة آه، تبلور آه، آه، آه، النشاط الطلابي آه، يعني و- و- وتمكن الطلاب من آه، آه، يعني وضع وتحقيق آه، آه، النشاط اللي هم يعني أهم يشتغلوا ملامحها فيه.
فين؟
آه، أهم ملامحها إن إن الطلاب آه، هم الذين يحددون نشاطهم وهم الذين يشرفون عليه من النواحي المختلفة ويأخذون في هذا الدعم من إدارة الكلية إدارة الكلية ممثلة في الجوا... ال... ال... ال... ال- الأساتذة وممثلة في ال- العاملين بالكلية فأصبح المثلث اللي هو الجامعي ما بين أعضاء التدريس والعاملين والطلاب في هذا التوازن آه، وهذا الأمر معمول طبعا بما يسمح للطلاب بحرية التعبير وحرية الحركة وحرية الإشراف والتنفيذ وبما أيضا لا يخالف قانون ولا يخالف لوائح فبالتالي أنا أظن أنها لائحة آه، يعني فيها قدر عالي جدا من ال- ال- ال- الحرية وتؤدي إلى قدر عالي من النضج ومن الحركة ومن النشاط وسط ال- ال- المجتمع الطلابي آه، هذه اللائحة آه، دخلت مجلس الوزراء و- و- و- وخرجت من المجلس ببعض ال- ال- توصيات.
ال- ال- التعديلات البسيطة و- و- و- وهي تعديلات جيدة آه، آه، وخ- وانتهت من المجلس الوزراء وهي إن شاء الله يعني المفروض تكون في طريقها إلى آه، آه، السيد رئيس الجمهورية لأن هو لأن دي لائحة يجب أن تعتمد من رئيس الجمهورية بقرار جمهوري آه، بالضبط وبعد كده ان شاء الله آه، تعود الينا و- وتبدا الانتخابات بعدها فورا ان شاء ده الله مقرر ليه خلال فترة قد إيه؟
يعني ان شاء الله مجرد ما توصل لنا من ال من من من ال من مجلس الوزراء بعد ما تكون جت من رئاسه الجمهوريه ان شاء الله احنا ندعو الى الانتخابات آه، في- على طول يعني لا, لا يوجد شيء يعني يعوق هذا الامر ان شاء الله وافق المجلس أعلى الجامعات في جلسته الأخيرة على آه، إقرار قواعد ونظام الترقيات أعضاء هيئة التدريس أو هيئات التدريس وتشكيل اللجان العلمية الجديدة للدورة الحادية عشر 2013 2015 عايزين نعرف متى يبدأ العمل بهذه القواعد وأهم ملامح هذه القواعد الخاصة بالترقيات خاصة أن هناك لغط كبير عن مثل هذه اللجان يقول لك أن هناك أعضاء تجاوزوا سن السبعين وهناك أعضاء ما- يعني في في في تشكيك في اللجان اللي بتنشأ وفي تشكيك في لجان الترقيات الأساتذة وفي كلام كتير عايزين نوضح للناس ونشرح للناس أن اللجان ديت آه، آه، قواعدها إيه وملامح آه، آه، آه، الجلسات الأخيرة اللي تمت فيه أو الموافقة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات
آه، طبعا حضرتك زي ما اتفضلت آه، هذا الموضوع من اهم الموضوعات ال- ال- ال- اللي احنا منشغلين بها الان وأنت ومن- حضرتك عشته قبل ما تكون وزير طبعا ومن اهم الموضوعات التي يعني تهم اعضاء التدريس و- وهي تثير كما قلت آه، لغط كثير مم.
واحد اسباب او أ- أ- السبب الرئيس في هذا اللغط ان الناس بتتداول فيما بينها آه، قواعد واسماء آه، آه، غير معتمده من الوزاره او من المجلس الاعلى. احنا الان ما زلنا حتى هذه اللحظه لم تن- ننتهي من تعديلات ال- ال- اللائحه والقواعد يعني ولم ننتهي من كشوف الاسماء اللي هي اعضاء اللجان لانه فعلا الاسماء التي يعني يتداولها البعض.
اعضاء التدريس فيها لا نعم.
يزال اخطاء وفيها لا يزال اسماء لا تنطبق عليهم المعايير التي يعني الجديده وبالتالي انا يعني ادعو زملائي اعضاء التدريس الى التريث قليلا في الحكم على اللجان.
القواعد وعلى الاسماء وأعض- واعضاء اللجان حتى يعني احنا ن- ن- ن- ننز يعني ن- ننزل في ال- الموقع بتاع المجلس الاعلى ما سينزل من ال- المجلس ان هو ده هي دي القواعد ال- ال- النهائيه في صورتها اللي هي هنطرحها على الناس ودي الأسماء.
وهي دي الاسماء اللي هي بعدها هتنزل بقى ان شاء الله أهم القواعد إيه يا فندم؟ أو أهم الشروط التي توفر في عيد اللجنة آه، آه، طبعا احنا حاولنا نوسع ونجدد عضوية اللجان مم.
وبالتالي قلنا ال- ال- ال- الزملاء اللي هم بقالهم آه، آه، عدد كبير من السنين في نفس اللجان يعني هيفسحوا كأستاذ.
الطريق ل- ل- لل- للزملاء اللي هم ما خدوش نفس هذه الفرصة و- وقلنا انه آه، كمان عضويه اللجان نفسها آه، عايزين اكبر عدد ممكن من الجامعات يشترك فيها مش عايزين جامعه من الجامعات يبقى مثلا تمثل 50 او 70% من عضويه اللجان حتى يكون في نوع من انواع تنوع.
ال- ال- التنوع وال وال و- والديمقراطيه يعني في اللجان وقلنا انه آه، عمل اللجان نفسه آه، هيتم تحديده آه، آه، آه، بشكل واضح من من اول يعني حطينا اليات آه، و- و- و- و- و- واجراءات لل- للجان آه، ت- تسير عليها في البدايه حتى يعني الامور تكون واضحه من البدايه وحطينا ايضا آه، اليه مهمه قوي هي اليه تظلم ليس فقط للمتقدم للترقية وده أمر موجود من الأول لكن جعلنا له آلية أكثر آه، فعالية لكن حطينا آلية لتظلم أعضاء اللجان أنفسهم لأن أحيانا جوه نفس اللجنة يكون في بعض الممارسات اللي هي قد لا يرضى عنها البعض آه، آه، آه، المحاباة أو غيرها أو أو من بعض ال- تحكم أو غيره الممارسات فإحنا ال- وضعنا آلية لأعضاء اللجان أنفسهم إن هم يستطيعوا إن هم يتظلموا ضد ممارسات تتم داخل اللجنة حتى نتخلص من ال ال ما يشوب اللجان من آه، آه، ضغط.
بعض الممارسات أو بعض ال ال ال الأخطاء ويعني يرتاح الجميع إلى آه، آه، الطريقة التي تسير بها يسير بها عمل اللجان فنحن يعني نأمل إن شاء الله أن أن يت... إحنا دلوقتي يعني إحنا أرسلنا للجامعات آه، كشوف ل... ل... ل... ل- لمراجعتها مش عايزين الناس اللي يكونوا في إعارات أو الناس اللي توفاهم الله أو الناس اللي ال ال ال ال مش على رأس العمل الآن لأي سبب من الأسباب كل دي لازم تنقى منها أو من تجاوز السنين آه، عدد سنين معين أو كده آه، دي دي حاجه احنا هنعملها مم.
آه، آه، الى جانب انه آه، آه، احنا كمان من ضمن القواعد قلنا انه اعضاء التدريس اللي هم محملين باعباء اداريه رغم ان هم ممكن يكونوا داخل اللجان من مقتضى تصنيفهم العلمي لكن هتجمد هذه العضويه لغايه ما ينت- يخرج من ال- ال- أهم ال- شرط العمل ده.
الاداري علشان ما يبقاش في يعني اولا اللي هو هيبقى طبيعي طبيعي مشغول منشغل بهذه الاعباء وثانيا ما يبقاش في اي نوع من انواع تعارض ال- المصالح او حتى يعني يطمئن اعضاء التدريس الى يعني ان شاء الله آه، سلامه ال- ما يتم من اجراءات داخل اللجان.
وأنا أحييك على مثل هذا الإجراء آه، دكتور مصطفى تجربة التعليم الخاص بعد ملوك 15 عام على إنشاء أول جامعة خاصة تقييم حضرتك لهذه التجربة وأساليب تقويم الأداء بالجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة هي فعلا آه، تجربة آه، أصبح الآن آه، لها عمر آه، زي ما حضرتك اتفضلت حوالي 15 سنة من سنة آه، 96 أو بس قبل توحشت يا ذلك دكتور آه، تغولت آه، إجم- الجامعات الخاصة فيها حوالي 80 ألف طالب زي ما أنا ذكرت في البداية آه، بعض هذه الجامعات آه، آه، قديم وبقاله سنين طويلة وبعض هذه الجامعات حديث آه، مستوى الجامعات آه، آه، متباين آه، و- و- ولكن لا شك أنه آه، هذه التجربة مرت بمراحل كثيرة وهي الآن أظن أنها تمر بمرحلة نضج آه، واحنا كنا في مجلس الجامعات الخاصة وال- والأهلية الأسبوع اللي فات وكان في روح طيبة جدا من كل السادة رؤساء آه، الجامعات انه آه، آه، انه انه يجب ان نرسل رسائل الى المجتمع آه، تزيل الانطباعات السلبية التي ترسخت عند آه، بعض الناس وتقوي آه، آه، الانطباعات الإيجابية لأن هناك انط- يعني يجب ألا نظلم هذه التجربة بالكامل هي تجربة لها مميزات أو نقاط قوة وعليها آه، آه، آه، سلبيات أو نقاط آه، ضعف واحنا يعني درسنا هذه النقاط ودرسنا هذه النقاط ونعمل معا الحقيقة على آه، آه، تلافي آه، نقاط الضعف وت- والتركيز على نقاط القوة فبالتالي آه، على سبيل المثال ما كان يشكو منه كثير من الناس انه مثلا في جامعه تقبل آه، آه، طالب بمجموع بمجموع متدني لمجرد انه حجز آه، مثلا دفع فلوس آه، أكتر.
م- لا مش اكتر دفع من بدري مم.
في ناس بتحجز من ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي آه، ليه؟ لأنه كان القواعد القديمة بتقول إنه والله تقدر تخش كلية مثلا هندسة ب 70% من أول 70% فكان ال- تقريبا كل الناس تضمن إنها تجيب فوق 70% فيجي واحد يروح حاجز لابنه بحيث إنه لما يعدي 70% أصبح مكانه محجوز يجي بعد كده آه، آه، شاب تاني جايب مثلا 95% ما يلاقيش لنفسه مكان في هذه الجامعة لأن في واحد دفع كان آه.
عنده قدرة إنه يدفع قبلها بسنة ولا قبلها بكذا حجز قبلها هذا الكلام ان شاء الله احنا اتفقنا وده اتفاق وليس قرار حتى من وزير انما اتفاق مع اعضاء آه، مع رؤساء الجامعات وهو ده اللي انا بقوله ان في رغبه الان حقيقيه عند الجامعات الخاصه ب- بارسال رسائل قويه للمجتمع نحو آه، يعني اراده آه، يعني حقيقيه واحنا طبعا كوزاره بنتابع هذا الامر وبندفعه وبنعين الناس في هذا الاتجاه آه، ان هم ي- ي- ي- يتخلصوا من هذه الانطباعات السلبيه فاحنا هذا الامر الغي يعني خلاص غير مسموح الان وهيلتزم يا فندم ان شاء الله ما هو ده, ده عمل الوزاره واحنا ان شاء الله على ثقه ان ان إن زملائنا رؤساء الجامعات آه، يعني هيطبقوا هذا الامر لان ده التزام خرج مننا جميعا ولم يخرج بقرار من وزير مم.
فإلى جانب أن احنا طبعا بنشتغل مع بعض الآن من خلال متابعة للجامعات على لزيادة أعضاء هيئة التدريس سواء يعني بتقليل الاعتماد على الانتداب الجزئي من من أعضاء- من أساتذة الجامعات وزيادة الاعتماد على إما الإعارة الكاملة أو التعيينات الجديدة حتى يعني تبني الجامعات كوادرها وت- و- و- وتتوقف عن الاعتماد على ال- ال- الحاجة الأمر السهل لان انت عايز تبني كوادر الكوادر دي هتبقى عندك full time يبقى تيجي تعمل ابحاث وتيجي تربي تعمل مدارس ويبتدي يبقى الجامعه تقف على الاعمده الثلاثه الرئيسيه التقليديه اللي هي التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع مش تكنيس ثروات وجامع بالظبط ثروات كده مم.
لانه الجامعات الخاصه منشاه اصلا طبقا للقانون هي اصلا مؤسسات لا تهدف اساسا للربح ده أساسا لكن مفروض مش واقعية فاحنا ان شاء الله يعني آه، ب- ب- يعني ب- ب- ب- بنشتغل في اتجاه ان احنا نخلي الجامعات آه، يعني تستثمر اكتر في العمليه التعليم.
التعليميه م.
وبالتالي يعود هذا الامر على ال- الطالب وعلى ال- ال- ال- ال- ال- جهه التوظيف اللي هي بتتق- بتستقبل هذا الطالب في الاخر فاحنا يعني بنعمل معا مع الجامعات الخاصة على عدة اتجاهات آه، ومحاور آه، من شأنها أن هي تحسن ال- آه، جودة التعليم و و و و وكمان حتى النشاط الطلابي عايزين ن- ن- نطور النشاط الطلابي في الجامعات لأنه يكاد يكون منعدم في معظم ال- ال- الجامعات وعايزين ن- نطور البحث العلمي وطبعا و- و- و- ودور الثالث اللي هو خدمه المجتمع ده امر يعني آه، آه، يعني ان شاء الله ده يكون في مرحله كمان جايين له جايين له جايين له نعم.
في سؤال ولكن احنا عدينا على الجامعات الخاصه جئنا الى المعاهد العليا. حضرتك مؤخرا اعلنت عن خطه للنهوض بالمعاهد العليا بما يضمن جوده الجوده العم- العلميه والتع- جوده العمليه التعليميه بها. ما اهم الخطوات التي تعتزمون القيام بها للتصدي لتجاوزات المعاهد العليا والمتوسطه والخاصه؟
والله المعاهد ال- عندنا احنا نوعين من المعاهد مم.
آه، معاهد آه، آه، آه، عالية آه، أربع أو خمس سنوات تدي بكالوريوس أو أو أو ما يشبه البكالوريوس يعني إذا كان ليسانس أو غيره يعني لكن مم.
المهم إن هو ما- تدي درجة جامعية ومعاهد آه، فنية آه، فوق المتوسط بتدي دبلوم فوق المتوسط اللي هي سنتين بعد الثانوية العامة المعاهد الأخيرة دي معظمها آه، آه، تدير الوزارة يعني هي مسؤولة عنه معاهد تديرها الوزارة المعاهد النوع الأول ده المعاهد العالية دي معاهد بمصروفات وهي عددها يقترب من ال 150 معهد وعدد الطلاب فيها يقترب من 320 أو 350 ألف طالب ودي آه، آه، كتلة كبيرة من آه، آه، كتل التعليم العالي نسبه كبيره.
كتلة كبيرة فعلا يعني لما تقارن بالجامعات الخاصة اللي هي 80 ألف فقط تستطيع أن تدرك حجم هذه الكتلة وتأثيرها على السوق بالنسبة لخريج الجامعات الخاصة آه، احنا آه، معظم المعاهد أو أو جزء كبير منها آه، آه، لا يؤدي وظيفته بط- بطريقة آه، آه، مرضية وجودة المنتج التع- التعليمي منها آه، آه، يعني بعيدة عما هو يمكن أن يكون مرضيا وهذا الأمر فيه يعود إلى مشكلات بعضها في الإدارة ولما أقول في الإدارة أقصد بها إدارة المعاهد وأقصد بها الإدارة المركزية من الوزارة مم.
واحنا بنعمل على الاثنين مم.
فاحنا في تغييرات في الاداره الم- المركزيه في الوزاره وفي آه، تغيير في اسلوب الاداره وفي آه، تغيير في قيم الاداره وفي كذلك آه، متابعه لتغييرات اداريه في آه، الجامعات آه، عشان يبقى في التزام اكتر سواء بالاعداد او بالمقررات او بالاسلوب ال- ال- ال- الاداره الاكاديميه وكذلك في تحسين مسألة أعضاء هيئة التدريس اللي فيها سواء من ناحية العمر السن أو من ناحية ال- ال- ال- الجودة وبعدين آه، ف- وف- ف- وفي عمل على آه، آه، يعني آه، الآن ب- ب- بنقوم بشكل ابتدائي ب- ب- ب- بزيارات مفاجأة للمعهد.
مش بتكلم عن شخصي أنا لكن ال- عن طريق إدارة ال- القطاع في الوزارة آه، و- وعلى رأسه الآن آه، يعني واحد دكتور من, أحمد فرحات.
من, من أكفأ آه، أعضاء التدريس في الجامعة الحمد لله و... وأظن أن احنا يعني يمكن أن نرى يعني نتيجة ولو على المدى المتوسط آه، م- آه، يعني مش بطالة آه، آه، آه، في بعض التحسن يعني إن شاء الله إلى جانب أن احنا أسلوب الإدارة نفسه بنتبع فيه برضه إنشاء آه، آه، آه، شبكة آه، يكون فيها المعلومات آه، يعني آه، عند يعني آه، آه، شبكة معلومات آه، آه، رقمية تسهل لنا مسائل الإدارة فإحنا يعني آه، مسائل المعاهد العالية مسألة نوليها نوليها اهتمام كبير و- ونعمل فيها ب- بجد الحقيقة يعني آه، و- ونرجو إن شاء الله أن أن نرى نتيجة لهذا العمل آه، في وقت ليس ببعيد مم. أسئلة الدكتور عادل أسئلة جميلة بس أنا هخرج عن النص شوية بعد إذنك. ربط المجتمع ومشكلاته بالتعليم. يعني إحنا عارفين إن المجتمع فيه مشاكل عايزين ربط المجتمع ومشكلاته بالتعليم ومدى ملائمة ملائمة المواد التي تدرس للطلاب لاحتياجات سوق العمل.
طبعا هي دي وظيفة أساسية للجامعات إن هي يعني آه، آه، آه، تنتج أولا أنا قلت ثلاث دعائم يقف عليها العمل الجامعي أي أي مؤسسة تسمي نفسها جامعة يجب أن يتوفر فيها الدعائم الثلاثة دول إنها تكون بتعمل تعليم يلبي حاجة المجتمع ويلبي حاجة الفرد وإنها تكون بتعمل بحث علمي يحل مشاكل المجتمع ويضيف إلى المعرفة فيه وإنها تكون بتعمل خدمة ل- للمجتمع المحيط بها مم.
و- وفي ناس بتضيف دعامة رابعة الآن اللي هو التفاعل الدولي كمان ودي دعامة من عندنا أساسية لأن التفاعل الدولي بالنسبة لنا يعني أفريقيا ويعني الدول العربية مم.
ويعني دول العالم على وجه ال- ال- ال- ال- العموم ف آه، انما خلينا في الثلاث دعائم ال- ال- التقليديه التقليديه مم.
آه، فطبعا آه، دور الجامعه في آه، آه، حل مشاكل المجتمع دور اساسي هو اللي بيغذي المجتمع بعناصر العمل وبالتالي العمل في اتجاه آه، آه، ال- ال- الكم واتجاه الكيف آه، بالنسبة للمنتج ال- ال- ال- البشري من الجامعات آه، ده آه، يعني محل آه، يعني اهتمام و- وهو طبعا آه، يعني يعني قد يتفاوت هذا المستوى من من مكان لآخر مم.
لكن هو بصفة ح- عامة يحتاج إلى تحسين واحنا يعني يعني بنعمل في هذا الاتجاه من خلال آه، آه، آه، ان احنا بنضع مؤشرات الان محدده مم.
لقياس آه، آه، جوده الاداء ونبدا ن- ن- ن- ن- نشتغل مع زملائنا في آه، من رؤساء الجامعات في المجلس الاعلى للجامعات لمتابعه هذه المؤشرات آه، بشكل آه، يعني دوري وبنعمل كذلك مع مراكز الجودة ووحدات الجودة في الجامعات ثم الكليات و... و... و... وده أمر يعني آه، إلى جانب أن احنا الحقيقة عشان نلبي برضو حاجة المجتمع آه، في مهارات وليس فقط معارف في مهارات أحيانا المقررات اللي موجودة حاليا لا ت- ت- ت- تنميها م.
أو تغرسها من باب أولى في الطالب فاحنا بنعمل الآن على آه، يعني آه، برنامج كبير الحقيقة لتدريب آه، آه، عدد كبير من آه، من الطلاب على المهارات الأساسية الحياتية اللي هو محتاجها اللي تقرب بين آه، وضعه كخريج وبين متطلبات سوق العمل تقلص الفجوة دي شوية ما بين المنتج المخرج التعليمي ومتطلبات سوق العمل تخليه هو عنده قابلية أكثر للتوظف وتخلي صاحب العمل عنده هم أقل في إن هو يدرب الطالب على المهارات مم.
الأساسية وما إلى ذلك ففي عدة محاور احنا شغالين فيها اللي بيها ن- ن- ن- نخرج للمجتمع منتج أفضل و احتياجات سوق العمل آه واحتياجات سوق العمل طبعا البحث العلمي هو الجانب الآخر اللي هو ما أنا لسه كنت جاي لحضرتك انت اتفضل.
في يعني في في اكثر من رد عن اكثر من اجابه على اكثر من سؤال اثرت قضيه البحث العلمي نعم متى يتم الاهتمام والارتقاء بالبحث العلمي زيادة مخصصات البحث العلمي ومزيدة البحث العلمي خاصة حتى في الجامعات المصرية أو الجامعات الحكومية بالذات يعني يعني لأن هي دي منارة التعليم وهي دي التعليم الحكومي بنعتبر إن هو آه، آه، المنابر الحقيقية للتعليم
طبعا البحث العلمي يقوم ب- ب- بجزء منه آه، آه، الجامعات ويقوم بالجزء الآخر المراكز البحثية فيما يتعلق بالجامعات آه، آه، آه، وفيما يتعلق بكل المراكز البحثية طبعا يعني يجب أن يكون هناك أولويات قومية أو وطنية للبحث العلمي مم.
آه، يلي هذه الأولويات طبعا آه، آه، دعم هذا ال- ال- البحث العلمي من جانب الدولة آه، في صورة توفير آه، يعني بنية تحتية و- و- و- و- و- ومناخ آه، يعني مناسب و- و- و- ويلي هذا الأمر سياسات من قبل ال- ال- ال- ال- الوزارة بالنسبة للجامعات ل- لتشجيع ال- ال- ال- ال- ال- العمل البحثي وتشجيع التعاون في العمل البحثي عشان خاطر آه، ال- ال- ال- الموارد المتاحة للبحث سواء كانت موارد بشرية أو موارد مادية تصطف مع بعض بدل ما يبقى كل الناس شغالة في اتجاهات آه، يعني مختلفة.
آه، مختلفة آه، وتشجيع النشر الدولي ثم تشجيع البراءات الاختراع لأنه الع- البحث العلمي إذا لم يترجم إلى براءات تكون الفايدة منه محدودة أنا بتكلم على الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا طبعا بشكل أساسي ثم الانتقال من البراءات الاختراع إلى تنفيذ.
التنفيذ اللي هو يعني ال- ال- ال- الابتكار الابتكار ده اللي هو بالإنجليزي يسموه innovation مفيش.
ده هو عبارة عن لما يصل الفكرة إلى قيمة اقتصادية يسموها الوقت ابتكار حتى لو كانت الفكرة عبارة عن حل مشكلة بسيطة لكن المشكلة دي نشأ عنها قيمة اقتصادية مم.
حل المشكلة نشأ عنه قيمة اقتصادية وما إلى ذلك فالناس الآن كلها بتتوجه إلى تشجيع ما يسمى بالابتكار اللي هو معناها يوصل البحث العلمي إلى محطة القيمة الاقتصادية الإضافية فهو ده اللي احنا الحقيقة م- م- م- متأخرين فيه شوية عندنا باحثين في أماكن كتيرة متميزين لكن الوصلة ما بين ال- ال- نتائج البحث العلمي وما بين الصناعة اللي توصلها في النهاية إلى آه، آه، آه، قيمة اقتصادية محتاجة في النص ما يسمى بالحاضنات أو الحضانات التكنولوجية اللي تخلي الفكرة البحثية بالتعاون مع الصناعة تتحول إلى قيمة اقتصادية يستطيع رجال الصناعة أن هم يعني يصلوا بها إلى المستهلك بشكل يعود بالفائدة على الجميع وهذا الأمر لا يحتاج فقط إلى إلى سياسات بحثية إنما يحتاج أساسا إلى كمان قوانين وعمل اقتصادي لأن دي منظومة قوانين تحمي حق المبتكر والمخترع في أن هو ينال فائدة من ما يعني يقوم به من أبحاث وتحمي حق الجامعة اللي هي برضو دعمت هذا البحث ففي تغيير شوية في ثقافة البحث العلمي حتى يوجه إلى إنتاج قيمة اقتصادية مباشرة في كذلك محاور بحثية أخرى يعني تقدر تتكلم بقى في الطاقة الجديدة والمتجددة وتقدر تتكلم في الإلكترونيات الدقيقة وتقدر تتكلم في المواد الجديدة من النانو تكنولوجي وما وغيرها لكن في كذلك محاور بحثية أخرى دي مسؤولية الدولة فيها قد قد تكون بعيدة عن الصناعة شوية يعني في المحاور المتعلقة بتطوير الزراعة وكفاءة الإنتاج والتغلب على مشاكل الزراعة دي حاجة والمحاور المتعلقة بموارد المياه وده أمر مهم جدا بالنسبة لنا المحاور المتعلقة بمشكلة التغيرات المناخية وما يتبعها من تأثيرات محتملة وليست يعني تأثيرات مستبعدة على الشاطئ الشمالي بتاعنا بتاع الدلتا والتبعات الاقتصادية والاجتماعية دي مشاكل يجب أن أن تمول البحوث فيها من قبل الدولة ويجب أن يتم فعلا صف الموارد في هذا الاتجاه لأنها أيضا مشاكل لها أبعاد مختلفة فدي مشكلة قد لا تكون مرتبطة بحاضنات تكنولوجية وغيرها دي مرتبطة بمشاكل قومية يجب أن يتم السير في حلها بشكل جاد وحلها يتكلف الكثير وحلها ده يتكلف الكثير مم. وكلما تأخرنا كلما كانت التبعات أكبر مم. وهي أيضا ليست مشكلة تخص مصر وإنما مم. تخص تخص حوض البحر المتوسط كله ويجب ربما يعني يجب أن نشترك مع دول أخرى في حلها لأن كل ما اشتركت الدول مع بعض كل ما يكون الحل أشمل وأسرع وربما أسرع وربما أقل تكلفة فدي أمور كلها يجب أن يعني توضع في الاعتبار وإحنا نضع خطة للبحث العلمي ولعل في الدستور في مادة خاصة بإنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي فيكون ده هو يعني مناط العمل لهذا المجلس إن شاء الله ما أول ما يعني يعني يناط به من مهام ونرجو إن شاء الله أن هذا المجلس ينجح في وضع استراتيجيات وسياسات لا تتغير مع تغير وزراء سواء للتعليم أو للبحث العلمي وإنما هي سياسات يأتي الوزير عشان ينفذها م. وده من الأمور المهمة اللي هي أنجزت الحقيقة طيب.
في حضرتك عارف بعد ثورة 25 يناير أن هذه الثورة الثورة أكسبت الشباب حرية ممارسة العمل السياسي هل حضرتك بتسمحوا في داخل الحرم الجامعي ممارسة العمل السياسي لشباب الجامعات أو للأحزاب لعرض برامجها وأفكارها السياسية داخل المجتمع الجامعي؟
طبعا ال ال ال الشيء اللي بينظم عمل الطلابي في الجامعه هو اللائحه الطلابيه اللي هي واللي اللائحه دي الحقيقه اللي عملها هم الطلاب مش ليست الوزاره ولا المجلس الاعلى للجامعات احنا فقط راجعناها ودققناها من النواحي القانونيه واللوائحيه عشان خاطر ما يبقاش في امر يعني يتعارض مع القانون او يتعارض مع القواعد ففي هذه اللائحه هناك اتفاق على انه في يعني ممارسه للعمل السياسي لكن هناك اتفاق على عدم ممارسه العمل الحزبي لانه العمل السياسي هو يعني يثري يعني العمل النشاط الطلابي في الاصل هو اداه لتعبير الطلاب عن انفسهم وكذلك اداه لانضاج الطلاب وبالتالي الفكر السياسي والفكر الثقافي بصفة عامة والاختلاط وتدافع الأفكار السياسية العامة ده أمر جيد لكن من من من من غير المست من من المستبعد ان يكون الفكر الحزبي الاضيق والتحزبات الضيقه وما يتبعها من مشاحنات ومن من ربما يعني مخاشنات زي ما بيقولوا ده ده لا يفيد العمل الطلابي في نظرنا و- و- وكذلك من الناحية العملية لما يكون عندي 40 أو 50 حزب يعني انت لا يمكن هتحي... هتحول الجامعه الى دكاكين كل حزب له دكان عشان خاطر من خلال هذا ال- ال- ال- ال- ال- المكان الصغير يدعو الى الى الى عضويه الحزب والى كذا فاحنا في الجامعه آه، نرحب بالعمل آه، السياسي كافكار سياسيه كليه وبيبقى معروف ان في اسره معظم توجهها من الشباب اللي هو مثلا يميل الى التوجه الاسلامي او التوجه الليبرالي او التوجه اليساري او الاشتراكي او التوجه القومي او ما الى ذلك لكن لما تدخل في تفاصيل تحزبات وتفاصيل آه، يعني آه، آه، انقسامات آه، على مستوى آه، يعني آه، بالعشرات وربما اكثر من كده ده ليس في صالح العمل الطلابي ولا العمل الجامعي وهو ليس من الناحيه العمليه اصلا ممكن كما ذكرت لانه مش ممكن في النهايه كل حزب هيبقى له حق بقى انه يبقى له نفس الح- الحق لاي حزب اخر وتجد ان الع- الجامعات اصبحت يعني مطلوب منها ان هي توفر كليات بقى مش حتى الجامعات على مستوى الكليه توفر مكان ل- ل- ل- لنشاط لعدد مهول من الاحزاب وده امر له مفيد وله مطلوب آه، ولذلك يعني آه، مره اخرى احنا نرحب بالعمل السياسي لانه هو امر طبيعي والشباب في هذا السن آه، آه، يعني آه، مهموم بال- بال- بالعمل السياسي لكن احنا لا نرى ان العمل الحزبي آه، مفيد ولا هو عملي بالنسبه للجامعات فهو ده باختصار يعني الموقف من هذا الامر دكتور مصطفى هناك شكاوي من انخفاض مستوى خريجي آه، برامج التعليم المفتوح بالجامعات عايزين نعرف أساليب ارتقاء بهذا النوع من التعليم وهل هناك خطة للتوسع في التعليم المفتوح خلال السنوات القادمة؟
التعليم المفتوح آه، هي تجربه بقى لها برضه سنين طويله من التسعينات وتغيرت كتير شروطها اتغيرت فيما يتعلق ب- هي معموله اصلا ل- للناس اللي هم يكونوا آه، مش م- مش حديثي التخرج من الثانويه العامه هي مش معموله باب ال- آه، اخر لخريج خلفي.
الثانويه العامه م.
هي معموله ل- ل- لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات وفضلت بهذا الامر مده طويله ثم في فتره من الفترات آه، سمح لخريج الثانويه العامه بالدخول في برامج تعليم مفتوح ثم الغي هذا الامر بعد ثلاث سنين او سنتين لما نتج عنه من مشاكل فاحنا الان رجعنا الى الوضع الاصلي فيه التعليم المفتوح ايضا في حوالي يمكن 400 الف طالب وده ايضا رقم شريحة كبيرة.
مش مش مش قليل والتعليم المفتوح آه، في آه، آه، يعني انا ارى آه، في تحفظات كثيره على آه، جوده المنتج و- و- و- و- وكان في مؤتمر عقد في جامعة القاهرة في من مدة قصيرة عن تقييم لتقييم تجربة التعليم المفتوح وقبله في أظن بني سويف أيضا جامعة بني سويف عملت هذا الكلام أنا أنا معني جدا بمشاكل التعليم المفتوح ومعني ب ب ب بتطوير أداء ال- ال- الجامعات في هذا ال- ال- المجال و- وأنا الآن يعني من خلال وحدة مشروعات تطوير التعليم بنعمل مجموعة مؤشرات نستطيع من خلالها تقييم التعليم المفتوح في الجامعات المختلفة وهذا الأمر بعد كده هيطرح مع آه، زملاء رؤساء الجامعات وه- وهن- وهنتابع تطوير التعليم المفتوح من خلال هذه المؤشرات آه، حتى نصل إلى آه، يعني درجة تحسن مل- ملموسة التعليم المفتوح أداة يعني رائعة لو احسننا يعني استخدامها في في الجامعات آه، في في بريطانيا مثلا في اكبر جامعه معروفه في العالم آه، آه، جامعه بريطانيا المفتوحه آه، يعني بيسجل فيها حوالي 250 الف طالب مسجل طول الوقت فيها حوالي هذا العدد وفيها تخصصات يكاد يكون كل التخصصات وفيها حتى دراسات عليا إن شاء الله بس لانها معمول لها مستوى من الجوده عالي جدا وكذلك في الهند في جامعه مفتوحه فيها 3 مليون طالب او 3 مليون ملتحق بيها آه، يعني احنا يعني فال- ف- فاحنا مش واخدين موقف من التعليم المفتوح لكن هو اداه جيده جدا و- ومكمل آه، غير تقليدي للتعليم الجامعي لكن احنا حريصين على انه يعني ن- ن- نرتفع بجوده التعليم الت- المفتوح و- ونعالج ما يمكن معالجته من اخطاء ان شاء الله وهذا الامر يعني سيتم بالتعاون مع الجامعات المختلفه.
طيب برضو مع الوزير الأمن داخل آه، أسوار الجامعة بعد خروج آه، الحرس الجامعي أو بعد الحكم قضائي بإلغاء الحرس الجامعي وتنفيذ هذا الحكم أصبح أن آه، آه، آه، في وقائع كثيرة آه، شفناها في وسائل الإعلام مسألة آه، إحراز أسلحة بيضاء مع بعض الطلاب مسألة آه، ب- آه، بعض المشاجرات اللي بيبقى فيها آه، استخدام الأسلحة وقائع إن بعض الطلاب بيبقى فيه بعض ال- الأشياء المخدرة معهم مثل هذه الوقائع واستقرار الوضع الأمني داخل سور الجامعة
آه يعني طبعا آه، آه، في حكم معروف صدر ب- بإلغاء ال- ال- الحرس.
الحرس الجامعي وأصبح الحرس الجامعي الآن هو حرس آه، أو حرس إداري بيسموه مم.
يعني أو أمن إداري في الجامعات يقوم به موظفون آه، آه، يعني يفترض أنه يكونوا على قدر من التدريب مم.
و- و- و- وقدر من ال- ال- ال- المعرفة ب- بمتطلبات الحفاظ على الأمن في الجامعات مم.
آه، لكن خلينا نقول برضو ان ان ما جرى في الجامعات من آه، يعني تراجع للامن هو ما جرى في على مستوى الوطن كله لا شك انه آه، انتشار آه، آه، آه، بعض ال- ال- بانتشار الاسلحه بدرجه غير مسبوقه وانتشار حتى المخدرات موجوده على مستوى في الشارع بسبب احداث آه، ثوره 25 يناير وما قبلها حتى الحقيقه يعني في في قدر من الانفلات كان موجود من من قبل الثوره لكن الثوره اكيد مع الانف... مع ال... مع ال- انسحاب الشرطه والانفلات اللي حصل آه، هذا الامر تنامى وهو بيتراجع الان الحمد لله لكن الحمد لله.
ده امر موجود يعني كان آه، نرجع للجامعات ونقول انه آه، طبعا حقيقه انه انه في آه، آه، يعني آه، ظهرت حوادث آه، عديده في عدد من ال- ال- الجامعات في الفتره الاخيره لكن آه، آه، آه، احنا بن بن بن بنتابع مع بعض انا والزملاء آه، رؤساء الجامعات مم.
هذا الامر بشكل آه، منتظم ومعانا في هذا الامر وزاره الداخليه وكان في اجتماع مع قيادات وزاره الداخليه مع المجلس الاعلى للجامعات ليس فقط بخصوص المستشفيات الجامعيه انا بتكلم على الم- على على ال- الحرم الجامعي يعني المستشفيات الجامعيه ده عملناه مع ال- وزاره الصحه ده ومع سؤال وزارة حلو هحطه في الداخلية.
الأسئلة دلوقتي آه. لكن انا بتكلم على الحرم الجامعي نفسه مم.
و... و- وفي يعني الجامعات بتتفاوت يمكن في مشكلة في تع- علاج هذه المشكلة لكن احنا ب ب ب ب بنمشي في هذا الأمر على على عدد من المحاور أحد هذه المحاور هو آه، يعني أن يكون في عدد كافي من آه، من من الأمن الإداري و- ومحور ثاني هو تدريب آه، هذا ال- آه، هذا العدد ووزارة الداخلية يعني آه، أبدت استعداد للمشاركة في هذا التدريب والمحور الثالث الحقيقة هو استخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة ل- ل- لتقليل آه، فرص دخول حد من الشباب مع أسلحة بيضاء أو غيرها أو آه، يعني ل- ل- ل- ل- ل- يعني سواء كانت بقى أجهزة كشف عن معادن أو أو كاميرات أو غيره فعلى امتداد هذه المحاور احنا بنشتغل يعني مع ال- مع الجامعات مم.
و- و- و- و- وطبعا تدريب ال- هؤلاء ال- ال- ال- ال- ال- المتخصصين يعني يفترض اللي هم ال- الامن الاداري على التعامل مع المواقف المختلفه وعلى يعني امكانيه انه يقدر يتعرف مع على على مشاكل متعلقه بمخدرات او ب- بغيرها فكل ده امر مش سهل مم.
لكن احنا شغالين فيه والجامعات شغاله فيه أعانكم الله و... وان شاء الله الامور تتحسن تسمح لي- لما ظروف المجتمع كمان تتحسن ان شاء الله بصفه إن شاء الله عامة بإذن يعني.
الله تسمح لنا ناخد اتصال تليفوني اه اتفضل أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك رحب بحضرتك أهلا ورحب بالأستاذ الدكتور مصطفى مسعد أهلا بحضرتك وعندي استفسار لو سمحت اتفضلي يا فندم آه، بالنسبة لجامعة اسكندرية آه، كلية زراعة قسم هندسة زراعية آه، فاحنا كنا سامعين يعني ان هو ممكن تنفصل كلية الهندسة الزراعية او قسم الهندسة الزراعية ويبقى آه، كلية خاصة بنفسها وتابعة لنقابة المهندسين على اساس ان هم طبعا حضرتك عارف ان هم دول خريجين شعبه رياضه آه، فوق 90% غير كليه الزراعه اللي هم بيبقوا يعني قسم علمي علوم وهم بيبقوا 53 و54% ففي فرق في الدراسه فكنت عايزه استفسر عن الامر ده يعني هل هو فعلا في كليات مفصوله سمعنا ان في جامعه اسيوط هندسه زراعيه آه، دي كليه خاصه بنفسها فهل الامر ده صحيح ولا آه، في ايه نحب نستفسر أمة من الله الأستاذ دكتور شكرا مصطفى؟
شكرا لحضرتك الأستاذ هاني السلام عليكم أستاذ هاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أهلا يا فندم ازيك يا سمير أهلا وسهلا يا أستاذ هاني اتفضل لو سمحت آه، ممكن أكلم دكتور مصطفى اتفضل يا فندم مع حضرتك اتفضل أنا طبعا أرحب بالدكتور مصطفى وأنا يعني كلامه طيب جدا جدا آه، انا مصطفى ابن من ابنائك المكفوفين كنت في جامعه الفيوم آه، كنا بنعاني من مشاكل كثيره جدا جدا آه، فطلبنا بها من خلال الاعلام والحمد لله يعني اتحققت بس هي في مشكله كبيره جدا جدا اتفضل يا لأن، فلان.
آه، عندنا مركز مكفوفين في جامعه آه، الفيوم آه، اقيم وبنعاني من آه، مشاكل كبيره جدا من آه، الاستاذه المسؤوله عن مركز الدكتوره فرحنا طلبنا كذا مره ان هي تشتغل وكده في طبعا هي المشكله كبيره جدا جدا يا دكتور مصطفى يا فنان ايه هي المشكله يا وزاني حضرتك برضو قول قول المشكله علشان الوقت عندنا ضيق جدا اتفضل
فانا يعني لو ينفع اتواصل مع الدكتور مصطفى لان هي المشكله كبيره ما ينفعش يعني تغلط في في مكالمه تليفون فهي المشكله يعني باختصار شديد جدا جدا آه، ان المركز المفترض يقوم بدور كبير لكن آه، للاسف الشديد آه، ما بيقومش بالدور اللي احنا عايزينه والدكتوره ما بتأديش اللي احنا عايزينه فطلبنا كذا مره ان احنا نشيلها يعني ونجيب اي حد اداره الجامعه تجيب اي حد تاني مسؤول عن المركز بالرغم طيب إن استاذ هاني بعد المركز اذن ده حضرتك استاذ هاني عشان الوقت نسيب رقم حضرتك في الكنترول نديه للسيد مستشار الوزير معانا برضو ندي له رقم تليفون حضرتك يحاول يتواصل مع حضرتك شكرا استاذ هاني شكرا امه الله آه، حضرتك عشان الوقت بيدهمنا آه، السؤال بتاع امه الله جماعه الاسكندريه كليه زراعه
آه، موضوع الهندسه الزراعيه كما آه، طرحته يعني أخ- اختنا أستاذ. مم.
هي طرحت جزئين مش بالضروره لهم علاقه ببعض مم.
اتكلمت على فصل آه، قسم الهندسه الزراعيه الى كليه منفصله مم.
واتكلمت على ضمهم لنقابه المهندسين مم.
ودول امرين مش مش مرتبطين ببعض لانه الفصل آه، في فعلا آه، طلبات كانت قدمت وبحثت في المجلس الاعلى والمجلس الاعلى آه، آه، وفي كانت جامعات آه، يعني ابدت استعداد لان هي تبدا في هذا الامر وفعلا في آه، عدد من الجامعات مش فاكر اربعه او خمسه بداوا في بحث اجراءات انشاء كليات طبعا انشاء كليات آه، ده اجراءات آه، يعني م- مش اجراءات سهله لكن آه، بدا هذا الامر في عدد من الجامعات و- وكان في صدر آه، يعني في احد ال- ال- ال- التصريحات الصحفيه بعد واحد من المجالس آه، تفصيل اكثر عن هذا الامر ولكن آه، مهم ان انا اقول ان هذا الامر لا يعني ان آه، ان هؤلاء الشباب من حقهم الانضمام الى نقابه المهندسين لانه نقابه المهندسين لها آه، متطلبات ولها معايير وفي و- و- آه، آه، يعني آه، توضيح صريح كان في هذا الامر ان خريج الهندسه الزراعيه آه، آه، آه، يعني لا يقبل في نقابه المهندسين ابسط سبب من الاسباب ان دول بياخدوا اربع سنين ودول بياخدوا خمس سنين الى جانب ان المحتوى الهندسي لخريجي آه، آه، آه، هذا القسم او حتى هذه الكليه يختلف عن المحتوى الهندسي في ال- المطلوب لل- للكليات ال- ل- لنقابه المهندسين فاحنا يعني عشان يبقى الامر واضح بالفعل في جهد بيتم في هذا الاتجاه وحركه من الجامعات انما الانضمام للنقابه هذا الامر غير مطروح.
طيب ال- ال- ال- الحاجه الثانيه من الاستاذ هاني من الفيوم اه المكفوفين مركز المكفوفين في جامعه الفيوم آه، انا طبعا كنت على صله بهذا الامر من خلال زميلهم آه، ابننا شعبان واحد الشباب ال- ال- جامعه الفيوم المكفوفين وان كان هو انت- انتقل الان الى جامعه القاهره يعني آه، لكن وهو فعلا اشار الى بعض المشاكل في مركز آه، المكفوفين بالجامعه و- و- ويعني يمكن لما ال- يجي لي الشكوى ب- من الاخ هاني او ابننا هاني يعني يكون فيها تفاصيل اكتر ممكن اتابع مع زميلنا الدكتور عبد الحميد رئيس الجامعه ونشوف ايه اللي ممكن نعمله ان شاء الله بص يا فندم هو في بعض الحاجات اللي عايزين نرد عليها سريعا يعني من ضمن الحاجات اللي الاستاذ محمود شطه بيشتكي من ارتفاع المصاريف الاداريه بشكل زائد عن الحد في جامعه عين شمس وانتقد تخفيض المصاريف الدراسيه وتعويض التخفيض من خلال المصاريف الاداريه
يعني ما آه، لازم اجاوب على حاجه محدده لو كان في عنده شكوى محدده بيبعتها وبنشوفها لان انا ما اقدرش آه، اتاكد من من- من الموضوع ده الا لما يكون عندي ارقام واقارنها بالارقام المسموح بها وربما نشوف اذا كان في حاجه فيها اما مخالفه او اما عدم فهم يعني طيب مشاكل الحاصلين على الثانويه السعوديه مالها بيجيبوا مجاميع عاليه ويجي في التنسيق اهوت ما بيدخلوش كليات اللي آه، آه، آه، في اختلاف تقريبا في المجاميع ما بين السعوديه وبين مصر هو طبعا لازم يبقى مفهوم ان شهادات المعادله كلها لها كوتا مم.
والكوتا دي هم بيتنافسوا فيما بينهم فاذا كان ولادنا في السعوديه نتيجه لطبيعه الامتحان هناك مم.
بيخليهم يجيبوا آه، آه، مجاميع عاليه فهم هيتنافسوا فيما بينهم في هذه المجاميع العاليه مم.
فدي حاجه مقرره من المجلس الاعلى و- و- و- و- و- وفي آه، النسبه ال- ال- ال- ال- ال- ال- المرنه ال- اللي بياخدها ال- ال- ال- الولاد في الس- في- في- في الدول العربيه عموما مم.
وهي نسبه تتناسب مع عددهم بالنسبه لعدد ولادنا هنا في مصر مم.
فبالتالي لو النسبة واحد ل 100 هياخدوا واحد في المية لو النسبة هو- هي ما بتقلش عن 5% طبعا لأن مم.
الشباب لأولادنا في جماعة في الدول العربية لكن هي في جميع الأحوال مربوطة بنسبة عددهم إلى عدد الطلاب في في مصر هنا وده أمر آه، عادل يعني في عدل إنما ليه هم بيبقى مجاميعهم مرتفعة لأن هو طريقة ال- الامتحانات في السعودية يبدو إن هي بينتج عنها مجاميع عالية فهم بيتنافسوا فيما بينهم حتى السع- الطلبة من السعودية لوحدهم لهم كوتا واللي من الكويت لهم كوتا واللي من قطر لهم كوتا وهكذا فهم الولاد اللي جايين من السعودية بيتنافسوا فيما بينهم على النسبة الخاصة بالسعودية إذا كانت مجاميعهم عالية فطبعا هيبقى التنافس بمجاميع عالية لكن ده لا يعني أنه في علاقة ما بين المجموع اللي بيجيب اللي بيجيب 97% في السعوديه علاقته باللي يجيب 97% في مصر او في الكويت او غيرها ما فيش علاقه بينهم مفيش علاقه طيب محمد مجدي من جامعه دمنهور بيشتكي عن وضع الجامعه الذي وصفه بالمأساوي حيث ان هناك مبنى واحدا مخصصا لاستيعاب اربع كليات وكان مخصصا في السابق لكليه التربيه فقط آه، آه، قبل ان تنفصل الجامعه عن جامعه الاسكندريه
جامعة دمنهور طبعا من الجامعات الناشئة وهي لا شك آه، يعني آه، يعني آه، في- يوجد بها بعض ال- ال- ال- يوجد احتياج ل- لتوسعات فيها و و و- و- وده امر آه، يعني يجري العمل فيه وما فيش شك انه طبعا آه، نحتاج لع- لعدد من المباني اكبر و- ونرجو انه يعني وده يعني الامر ده في خطه الجامعه في ال- يعني السنوات القليله القادمه ومعلش يعني يصبروا علينا الناس شويه احنا بنبقى خاصه يعني يعني حضرتك وعدت زياره جامعه ولاد الجديد ودمنهور ودمياط لرؤيه الاوضاع طبعاً، المؤسفه اللي فيها طبعا طبعا طيب آه، في برضو آه، آه، الرقابه على خريجي آه، كليات الطب من الجامعات الخاصه
الجامعات الخاصه ليس فيها غير كليتين الان فقط مم.
للطب واحنا بنحاول نح- ن- ن- نطور ال- ال- الاداء فيها في كليات الطب من خلال ربطها ب- بكليات آه، حكوميه آه، لجامعات حكوميه آه، و- و- وده طبعا على اساس انه يعني امكانيات المستشفيات الجامعيه محدوده وكفاءه الطالب لان بيشوفوا و- ان الطالب بيجيب شهاده بفلوسه يعني.
آه، اللي انا ذكرته في البدايه عن مم.
الجامعات الخاصه انه دخول الجامعات الخاصه من هنا ورايح هيكون بالمجموع مم.
وليس بالفلوس مم.
هو داخل كلهم عندهم آه، يعني آه، فكره عندهم الحجز مقدرة.
مسبقا بالظبط كده فلما تلغي فكره الحجز المسبق ده مش هيحسن- هيدخل كليه الطب غير افضل الناس افضل المجاميع اللي رغبت في دخول كليه الطب مم.
وبالتالي هذا الامر هيحسن من ج- نوعيه الطالب اللي داخل الكليات بصفه عامه وكليات الطب بصفه خاصه و- وده على المدى المتوسط ان شاء الله المفروض يعني يترتب عليه تحسن في آه، آه، نوعيه الطالب اللي داخل هذه الكليات بالاضافه الى ان الحقيقه في مجال التعليم الطبي وفي مجال ممارسه الطب في الان اتجاه قوي اوشك ان يعني ينتهي النظر فيه ان هم هيعملوا امتحانات مهنيه مم.
الامتحانات المهنيه دي معناها كانها مصفى تحديد مستوى يعني تحديد مع- تحديد آه، آه، آه، ترخيص مزاولة المهنة بمعنى انه اللي يعدي من هذا الامتحان هو ده اللي يستطيع اللي يستطيع ان يمارس المهنة بغض النظر هو متخرج منين مم.
حتى لو متخرج من من جامعة حكومية.
القصر العيني مم.
او متخرج من اي كلية مم.
فده من شأنه ايضا ان هو ي- يقلل شوية من آه، احتمالات آه، آه، آه، ان ناس تمارس المهنة بدون ما يكونوا مؤهلين لها بشكل مناسب وده لو تم آه، يعني تنفيذه على الطب ثم يمكن أن ينفذ على آه، يعني آه، كليات مهن أخرى يعني من شأنه إن شاء الله أنه هو يساعد على تطوير آه، آه، ممارسة المهنة وعلى آه، التقليل من آه، أثر التباين في مؤسسات التعليم بالإضافة إلى جهدنا احنا في أن احنا نحاول أن نرقى إن شاء الله أو نساعد الج- المؤسسات المختلفة في أن ترقى ب- بمستوى تعليمها ما شاء الله هم ثلاث اسئله آه، آه، اخر ثلاث اسئله تربطنا بدول حوض النيل روابط مهمه فكيف ترون وسائل دعم هذه الدول من جانب مصر على مستوى التعليم العالي سواء في مجال انشاء فروع للجامعات المصريه بها او تقديم آه، المنح الدراسيه المصريه لابناء هذه الدول دول حوض النيل والله احنا بنتواصل مع هذه الدول آه، ب- بعدة آه، اولا احنا عندنا يعني في الوزارة سياسة فعلا ثابتة مم.
نحو آه، آه، يعني آه، تعظيم فرص ال- ال- ال- ال- التواصل والتعاون مع آه، الجامعات في دول آه، حوض ال- ال- النيل ومع الجامعات في افريقيا بصفة عامة مم.
وكان عندنا يمكن من اسبوعين آه، آه، رئيس جامعه اديس ابابا في اثيوبيا وعميده كليه الطب مم.
وفي آه، بيننا آه، بين الجامعه وبين جامعات في مصر اظن جامعه القاهره وجامعه اسكندريه وربما جامعه المنصوره ايضا آه، تعاون آه، يعني على مستوى عالي جدا في ال- بالذات في ال- في الطب وفي الزراعه ودي من ال من ال من ال ال المجالات المطلوبه جدا في اثيوبيا آه، ونفس الشيء عندنا تعاون مع جنوب السودان آه، و- وك- وفي جامعة الإسكندرية يعني ب- ب- ب- ماشية خطوات ج- جيدة في آه، آه، إنشاء جامعة في آه، آه، إحدى مدن آه، جنوب السودان آه، ف- فرع يعني مم.
وكذلك في آه، طبعا السودان آه، يعني آه، آه، الشقيق يعني طبعا طبعا كل آه، كان- دول حدود النيل كان جامعة آه، آه، فرع جامعة القاهرة في الخرطوم كان كان قفل من أقفل من مدة والآن احنا يعني تم الاتفاق على إعادة إعادة فتحه تشغيل. مم.
ونأمل إن شاء الله إنه يفتح في سبتمبر الجاي ده آه، وفي وفد من آه، من جامعة القاهرة آه، هيكون هناك في خلال أيام ل- ل- ل- لترتيب لعمل الترتيبات النهائيه بهذا الغرض فده امر آه، يعني ماشي طبعا ب... الى جانب بقى زي ما حضرتك اتفضلت الى جانب تشجيع ال- ال- ال- المنح والد- والطلاب اللي هم بيدرسوا من افريقيا الازهر بيعمل الدور ده جامد بشكل لا بس لا احنا متغير.
كمان الحمد لله يعني ما نقدرش طبعا ننافس الازهر في هذا الامر لكن احنا يعني بن- بندعم هذا الامر بشكل قوي جدا وفي اعداد متزايده من الطلاب الوافدين من افريقيا بصفه عامه ومن دول حوض النيل بصفه خاصه وكان م.
عندنا كذلك وزير التعليم من من جزر القمر و, و...
سيراليون مم.
ويعني احنا يعني هذا الامر احنا ماشيين فيه بنشاط والحقيقه ال- ال- ال- ال- الجميل في هذا الامر انه احنا ك- ك- كمصريين من اعضاء التدريس كمان هم اعضاء التدريس مش بس الامر مش مش له قرار وزير ولا قرار جامعه انما هو رغبه حقيقيه عند اعضاء التدريس المصريين في الذهاب والتواصل مع اخوانهم في افريقيا ودول حوض النيل مم.
وتقديم هذه ال ال ال ال ال ال ال الاستعداد لل- لل- لل- للدعم وكذلك آه، يعني آه، استقبال طلاب واعضاء التدريس من هناك باذن الله طيب سؤالين برضو عشان الوقت داهمنا وزمايلي في الكنترول اللي عمالين يكلموني على الوقت كتير المستشفيات الجامعيه ومشاكلها وتبعيتها يعني حابه يقول المستشفيات الجامعيه دي وزاره صحه حابه يقول لا ده آه، وزاره علم عالي وده كله بيأثر في الاخر على خدمه المريض آه، لا طبعا هي ما- ما ما- ما فيش حاجه اسمها حبه يقولوا كده وحبه يقولوا كده هي المستشفيات الجامعيه تتبع التعليم العالي مم.
لكن التعاون بيننا وبين وزاره الصحه في شان هذه المستشفيات مهم جدا مم.
ولذلك آه، لانها بتقوم بجزء كبير جدا من الخدمه الصحيه مم.
على مستوى الدوله مم.
آه، بتؤدي يعني على الاقل 40% من الخدمه ال- ال- الاوليه وحوالي 65% من الخدمه المتقدمه وبالتالي المستشفيات الجامعيه من المرافق الهامه جدا لل... لل- ليس فقط للجامعات ولكن للوطن بصفه عامه مم.
من خلال آه، اعطاء تقديم الخدمه ال- ال- الرعايه الطبيه الصحيه.
مم.
فيها طبعا مشكلات آه، معظمها ينشا ناشئ عن ن- نقص في التمويل و و و و و و و واحتياج الى دعم آه، يعني آه، مالي وفيها ايضا مشكلات مشكلات تحتاج الى تطوير في ال- في, في الاداره الى حد ما و- واحنا ع- يعني مهتمين بهذا الامر و- و- و- و- ويعني بنعمل فيه آه، يعني احد المحاور المهمه اللي احنا بنعمل آه، يعني عليها ان شاء الله.
تطويرها آه، السؤال الاخير بقى وده ده سؤال كبير شويه علاج سلبيات آه، سياسات النظام السابق آه، آه، في المؤسسه التعليميه
يعني طبعا آه، آه، احنا بندفع تاني آه، في اتجاه زيادة عدد الجامعات الحكومية لأن هذا الأمر كان توقف لفترة طويلة وإحنا بن بن بن بن بن بنحاول نعكس ال- الاتجاه ده تاني حتى نتيح التعليم العالي لأكبر آه، عدد ممكن من شبابنا لأن نسبة الإتاحة عندنا منخفضة عن المتوسطات العالمية وعن الدول اللي هي مناظرة لينا و- وح- وأنا أظن أنه التعليم العالي أحد الأدوات الرئيسية ل- لتفعيل الحراك الاجتماعي اللي يخلي شباب من بيئات آه، بسيطة يستطيع أن هو يتحرك في المجتمع آه، في الاتجاه اللي يتناسب مع إمكانياته ومع آه، مع رغباته و- و- و- وحماسه وقدرته الحقيقية ف- فدي من السياسات الرئيسية اللي احنا يعني ب- بنتحرك فيها لأن أنا أظن أن ده من الأمور اللي هتدفع المجتمع بصفة عامة إلى ما يسمى باقتصاد ال- ال- القائم على المعرفة وبال وال وال وال وال وال ويرفع من المستوى العام الثقافي والفكري للمجتمع فيعني ان شاء الله ده يكون من ال- الاحلام اللي حضرتك سميته حلم اللي اللي ان شاء الله تتحقق باذن الله دكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي انا بشكر حضرتك وتشريفك لينا بشكر آه، قدوم حضرتك لشاشه قناه الرحمه أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الدعوة وأشكر القناة وأشكر السادة المشاهدين على حسن ال- الاستماع والانصات و... و... وإن شاء الله يعني نلتقي برضو في مناسبات أخرى يكون فيها يعني يعني إنجازات نتكلم عنها لأن شاء الله.
طبعا الوقت في القريب العاجل إن شاء الله ان شاء الله خاصه بعد آه، مرور الاستفتاء والاستقرار الذي ان شاء الله مقدم عليه الوطن باذن واحد احسن شكرا جزيلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الساده المشاهدين انا بعتذر لكل من حاول الاتصال بينا ولم يستطع ان يدخل آه، للمشاركه في الحوار وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في برنامج في حلقه جديده من برنامجكم دعوه والحوار كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله الشورى قول وحوار